أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا موعدنا الليلة مع الفصل الأخير من حياة البرزخ وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن أسباب النجاة من عذاب القبور تحت مسمى الناجون من عذاب القبر وقبل أن نشرع في ذكر الأسباب سأقدم إن شاء الله تعالى لهذا الموضوع بذكر بعض الرؤى الصالحة التي وردت في كتب سير الصالحين عمن رؤوا بعد موتهم وحملوا بشارات عظيمة فيها من الموعظة ما فيها يذكر الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن أبي بكر بن عياش قال سمعت محمد بن قدامة قال كان الربيع ابن خيثم إذا وجد من قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات في الليل فنادى يا فلان يا فلان يا فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بك ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه ولا شك أن الاعتبار بأحوال الموتى من أعظم الأسباب لتليين القلوب وكان يقال مشاهدة القبور مواعظ الأمم السالفة ثم ذكر عن سليمان بن الجراح وكان من أهل السير والفضل قال رأيت محمد بن سعيد الترمذي في النوم فقلت له يا أبا جعفر ما فعل بك ربك قال غفر لي قلت بماذا قال بقراءتي رفيع الدرجات ذو العرش كل واحدة هتبقى معنى من المعاني من أسباب النجاة من أسباب المغفرة من أسباب أن تتخلص من أسباب العذاب في البرزخ وما بعده كل واحدة هتبقى فيها معنى وفيها رسالة هذا بقراءته للقرآن واستشعاره لهذا المعنى وهو علو الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش فلعل سورة بل لعل آية تدخل قلبك وتعيش بها وتكون منهاج حياتك تكون سبب نجاتك أليس الرجل كان يقرأ مع كل ركعة يقرأ فيها بقل هو الله أحد حتى أن الصحابة رأوا أنه يصنع شيء لم يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوا حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك قال لأني أحبها لأن فيها صفة الرحمن كل ما يقرأ يروح قاري قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد إشمعنى يعني كل ما تيجي يقرأ الفتحة يقرأ قل هو الله أحد يقرأ سورة يروح قاري بعدها قل هو الله أحد قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا بحب السورة دي قوي اللي فيها ذكر صفة ربي قل هو الله أحد الله الصمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبه إياه أدخله الجنة ممكن آية بتحبها صورة بتحبها تكون سبب نجاتك هذا كان يحب سورة غافر وكان يقرأ هذا فلعل هذا كان سبب دخوله الجنة ونجاته من عذاب القبور كل ما أذكره الآن في شعب الإيمان للبيهقي قال وسمعت جعفر الخلدي يقول رأيت الجنيد والجنيد ده كانوا بيسموه سيد الطائفة سيد الزهاد الأوائل والجنيد كان يقول علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة اللي هي علوم التصوف الأولى فكان بيقول احنا على الكتاب والسنة وإن رأيت الرجل يخبرك بأن له كذا وكذا فاختبره على الكتاب والسنة فإن كان فهو صديق وإلا فهو شيطان زنديق اللي يقول لك ده أنا بيحصل لي كرامات وبيعمل لي مش عارف إيه قال اختبره على الكتاب والسنة راجل صالح حالته كده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان بها المهم فالجنيد كان له كلام طويل جدا في ذلك فلما مات رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك اسمع بقى الكلام ده عشان خطر قوي قال طارت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم يا نهار أبيض ده راجل من الصالحين وكان بيأسس لعلم التزكية ده وبيتكلم في الزهد قال لهم طارت تلك العبارات والإشارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر يعني ممكن إيه تبقى أنت فاهم أنه الموضوع هيتاخد في حاجة معينة أيوة العلم ده الدعوة دي مش عارف المشروع اللي أنت عملت فيه إيه الحاجات دي وهذا قد دخله ما دخله وتطلع حاجة تانية خالص لا تعدها قال لولا ركيعات ما قالش حتى ايه لولا صلاة الليل التي كنت أصليها صلاة طويلة عريضة كده بيصلي كل يوم قد كده بقى ثلاث أربع ساعات وبيعمل حاجة بقى شغل الصالحين قال لولا ركيعات كنا نصليها بالليل عند السحر أدومه وإن قل عشان كده أحد الأسباب المهمة جدا إن أنت يبقى ليك عبادة تعرف بها في السماء ليك عبادة تعرف بها في السماء يعني يتقال في السماء أن أنت القوام أو الصوام أو الذكير أو واصل الأرحام أو البار بوالديه اسمك إيه اسمك الأمين اسمك الصادق اسمك إيه لازم يكون ليك اسم تعرف به في السماء عبادة أنت مستقيم عليها لا تتركها مهما كانت الأمور عروة بن الزبير يوم ما قطعت قدمه أخذ يردد فيما بينه وبين نفسه أخذ يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا في ترجمته ولم يفته ورده من القراءة في الليل اليوم اللي قطعوا فيه رجله فالراجل يعني مبتلى ببلاء شديد قال لك في اليوم ده لم يترك ورده من الليل فالفكرة هنا أن يكون لك عبادة تعرف بها في السماء قال أيضا وسمعت أبا يحيى البزاز يقول كنت في من حج مع الحسن بن عيسى وقت وفاته بالثعلبية سنة أربعين ومئتين فحرمت الصلاة عليه فأريته في منامي بص الصالحين بيشوفوا بعض بيقولوا الراجل كان معانا ومات وما قدرتش أصلي عليه فأريته في منامي بعد ذلك فقلت له يا أبا علي ما فعل الله بك قال غفر لي ربي ولكل من صلى علي شوف انت ممكن تبقى ايه واقف كده دخلت المسجد قالوا لك في صلاة جنازة رحت مصلي يعني صلاة مش هتاخد معاك دقيقتين فوقفت تصلي وخلاص هو الله يريد أن يكتب لك بذلك سبب المغفرة انت دخلت ومش قاصد هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الملائكة لما بتحضر مجالس العلم فيقولوا ربنا فيهم فلان فلان ده ما كانش جاي يصلي ما كانش جاي يحضر الدرس فقعد فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كل الرحمة تبقى لهم كلهم فهو نفس الفكرة دخل يصلي ومش حاطط في دماغه وهو مش عارف مين اللي هيصلي عليه ده أصلا ويكون سبب من الأسباب غفران الذنوب لها يقول غفر لي ربي ولكل من صلى علي عارفين اللي بيصلي على جنازة بياخد قيراط من الأجر قيراط مثل جبل أحد فقال لي لا تجزع ما هو قال له إيه غفر لي ولكل من صلى وهو ما صلاش عليه قال لي لا تجزع قد غفر لي ربي ولمن صلى علي ولكل من يترحم علي رحمه الله ربنا يرحمه هكذا شوف الناس الصالحين دول لولا عباد ركع وبهائم رطع وأطفال رد على صب عليكم أعذاب صب فممكن أنت توافي رجل صالح يكون سبب في هدايتك وغفران الذنوب لك ده صلى عليه بس أو اللي بيترحم عليه ربنا بيغفر له في الحلية قال حدثنا ابن عيينة قال رأيت منصور بن المعتمر يعني في المنام فقلت له ما فعل الله بك قال كدت أن ألقى الله بعمل نبي يا نهار شايف الصالحين قال لهم كان خلاص كنت حوصل إن حبقى فين بعمل نبي كدت أن ألقى الله بعمل نبي فقال سفيان بن عيينة إن منصورا صام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها ادي منصور بن المعتمر ما هو ده الصوام القوام دول عباد السلف واحنا قلنا كل واحد لازم يبقى مميز في حاجة مش مطلوب ان انت لو ليس هذا هو بابك ان انت هتبقى الصوام القوام بس تبقى حاجة تانية تبقى طالب علم تبقى فعال للخير تبقى انت اكتر الناس في منطقتك في بلدك صدقة اكثر الناس ذكرا اكثر الناس قراءة للقرآن أكثر الناس فهما لمعاني القرآن أكثر الناس عملا للخير وتكون فعال للخيرات تبقى حاجة فهو ده ده بابه صائم قائم فصام ستين سنة إلا طبعا أيام النهي وهذا وارد من فعل السلف مما وقفت عليه في ترجمة عمر رضي الله عنه إنه قالوا ما مات عمر حتى سرد الصيام الكلمة دي تفهمك ايه سيدنا عمر توفي 63 سنة يعني ما مات عمر حتى سرد الصيام سيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سردت الصيام يعني ايه سردت الصيام يعني تصوم السنة كلها إلا الفطر والأضحى اللي هي أيام المحرمة السنة كلها فلما تفهم ان ما مات عمر حتى سرد الصيام تفهم منها ايه ان سيدنا عمر حطه مشروع وكبر وبالتالي بقى الصيام أصعب لكن لا لا يريد أن يلقى الله إلا وقد سرد الصيام كما سردته عائشة وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أهو ده الفكرة أنت لك مشروع إيماني يعني حطت قدامك إن شاء الله إن شاء الله لو ربنا من عليك بطول العمر أو لو اداك بس يعني كم شهر كمان هتعمل فيهم كذا طب لو قعد اداك سنة هتعمل فيهم كذا طب لو اداك خمس سنين هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا مشروع عمر حط قدامه ما مات عمر حتى فرض الصيام أنا عايزك كده لا ألقى الله عز وجل إلا وأنا حامل القرآن هو كده لا ألقى الله إلا وأنا اسمي عنده القوام لا ألقى الله إلا وقد فعلت كل سنة أخبرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد كان بيقول كده ما رويت حديثا إلا عملت به ولو مرة مرة حتى أن في حجام عارفين الحجامة حجام كان اسمه أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار الدينار ده مبلغ يعني حجام يعني ياخد له حاجة بسيطة كده ياخد له درهم بتاع اداله دينار أربعة وربع جرام ذهب عيار 24 شوف دي هتطلع حتى يعني الحجام ده تديله 2000 جنيه مثلا واحد عمل لك حجامة تديله 2000 3000 جنيه فالإمام أحمد كده فلما سمع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة أعطاه دينارا راح جايب واحد حجام وراح مديله دينار قال لك عشان زي ما النبي عمل ما فيش سنة ما يسيبهاش أهو كده مشروع أهو حط لنفسك مشاريع إيمانية اعمل حاجة فهكذا كان منصور بن المعتمر صام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها قال بعضهم كنا في مجلس صالح المري فأخذ في الدعاء فمر رجل مخنث وبالتالي يعني عنده مشاكل مسرف على نفسه فوقف يسمع الدعاء هو معدي فسمع واحد بيدعي فقعد ايه يسمعه ووافق صالحا يقول شوف الصالحين بيدعوا ازاي اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمتنا عينا وأحدثنا بالذنوب عهدا قولوا أمين اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا وأحدثنا بالذنوب عهدا فسمع المخنث ذلك وأمن على دعائه ثم مات فرؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي قيل بماذا قال بدعاء صالح المري لم يكن في القوم أحد أحدث عهدا بالمعصية مني فوافقت دعوته الإجابة فغفر الله لي شفتوا ده قعد يدعي ربنا يقول ايه يا رب اغفر لمين اكتر واحد بيعمل ذنوب فينا يا رب اغفر لنا كلنا فلما قعد يقول يا رب اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا وأحدثنا بالذنوب والتاني معدي فأمن عليه قال فوافقت الإجابة فغفر الله لي وعن أبان بن عبد الرحمن قال رؤيا حماد بن زيد في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي قال فما فعل حماد بن سلمة قال هيهات إنه في أعلى عليين وقال اسمعوا بقى الحبة دول عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري ده واحد من أعلام أعلام السلف أنا كان نفسي إن أنا أقعد أترجم لكل واحد من عدين عليهم دول بس الموضوع هيوسع قوي لكن على الماشي كده أقف على سفيان بن سعيد الثوري شوية قال زائدة بن أبي الرقاد رأيت الثوري في المنام فقلت له ما فعل الله بك قال أدخلني الجنة ووسع علي وجعل يومئ بيده إلى كمه ويقول ما نلت من دنياهم إلا هذه الخريقة يعني ربنا غفر له ليه على الزاهد أنا ما خرجتش من الدنيا إلا بالإيه بالحتة الثياب اللي عليا دي إلا هذه الخريقة فبها غفر الله لي وقال عبد الله بن المبارك ابن المبارك ده ايه احنا اتكلمنا قبل كده عن عبد الله بن المبارك وما ادراك قوله مبارك وفعله مبارك عبد الله بن المبارك كله بركه في بركه يعني قالوا جمع الخير كله ما من عمل إلا ووجدت عبد الله بن المبارك قد أتى به كله المهم فعبد الله بن المبارك بيقول رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت له ما فعل الله بك قال لقيت محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ورؤيا سفيان كذلك رؤى الصالحين لسفيان الثوري كثيرة قال الحسن بن السماك رأيت سفيان الثوري فيما يرى النائم كأنه على عرش كأنه قاعد كده ملك متوج يهادى بين السماء والأرض فقلت يا أبا عبد الله ما فعل الله بك قال غفر لي قلت فهل كان ثم شيء تكرهه يعني ساعة الحساب كان في حاجة مضايقاك أي حاجة عشان تفهمنا ما نعملهاش قال نعم الإشارة بالأصابع أي إذا مشيت فقالوا هذا سفيان شفت دي سيدنا ابن مسعود لما جروا وراه الناس قال دعوها فإنها فتنة للتابع وللمتبوع ما تعملوش كده احترم ووقر لكن ما تبالغش حتى لا تصنع طواغيت بيدك عشان تحفظ قلبك وتحفظ قلب من تحب اسمع دي بقى قال قبيص رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت ما فعل الله بك فأنشد يقول نظرت إلى ربي كفاحا عارف يعني كفاحا يعني شاف ربنا كده وجها لوجه نظرت إلى ربي كفاحا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد اسمه سفيان بن سعيد فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير بعيد تسمع تاني نظرت إلى ربي كفاحا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد مش ربنا هيسأل أهل الجنة يا رب يجمعنا وإياكم في سوق الجنة يوم المزيد فلما هنطلع كلنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يرجع لنا وإياكم منهم ومن أهل الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهيسأل ربنا هؤلاء القوم المنعمين سلوني فأول حاجة هيسألوه إيه بقى ربنا هيقول لك عايز حاجة أنت دخلت الجنة وفي قصر في الجنة وعايش عيشة الملوك فيقول الله سلوني فيقولون نسألك الرضا رضا ايه ما خلاص خلصت يقول سلوني فيقولون نسألك الرضا فيقول رضائي أحلكم دار مقامتي لأني رضيت عنكم أدخلتكم الجنة سلوني اسألوا حاجة تانية فكل واحد نفسه في حاجة يقولها حتى تفنى مطالب الناس ويعود أهل الجنة لأزواجهم ولما ترجع بقى وتشوف بقى زوجتك اللي كانت في الدنيا وهي إن شاء الله معك في الجنة والحور العين فلما ترى الأزواج أهل الجنة وقد رجعوا من عند الله لا يعرفونهم أنت مين؟ أنا مين؟ أنا جوزك أنت مش عارفاني؟ لا أنت منور قوي إيه ده؟ ما أنت بتبص لربنا أنت عايز إيه؟ فتعود وقد زدت نظرة ونعيما وبهاء وحسنا وانت تبص لها تقول لها وانت كمان ايه اللي عمل فيكي كده لقد زدت بعدنا نظرة ونعيما وبهاء وحسنا يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم النبي كان بيقول كده صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر يعني تلاقي لفظ اللذة ده أنا ما أعرفش حاجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ اللذة ده لا أعرف يمكن في أحاديث كتير لا أستحضر ذلك لكن اللي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مر علي حديث في أسألك لذة يعني في حلاوة الإيمان في طعم الإيمان لكن أسألك لذة لأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فبيقول هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى أنت كنت قوام بالليل بعبرة مشتاق كنت بتستنى الليل علشان خاطر تيجي اللحظة الحلوة اللي يبقى فيها الوصال بينك وبين الله وتقف باكي بكاء المشتاقين مش بكاء المذنبين أو حتى بكاء الخائفين الوجلين بكاء المشتاق بكاء المحب اللي إذا افتكر أو تذكر أن حبيبه عنه غائب بكى لفراقه عشان كده النبي قال أسألك الشوق إلى لقائك وعشان كده قال لما خير قال بل الرفيق الأعلى قلب المشتاقين ده وقلب عميد راسخ فيه الإيمان فدونك فاختر أي قصر أردته نفسك ايه في الجنة خد اللي نفسك فيه فدونك فاختر أي قصر من الجنة أردته وزرني فإني منك غير بعيد وده دليل على أنه بقى فين فوق أعلى عليين الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورأى رجل سهيل بن علي في المنام فقال ما فعل الله بك قال نجوت بكلمة علمنيها عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك تبعنا طول الوقت يا رب يمكن بحبك إياه تبلغ النهاردة كده تبقى طالع بتحب عبد الله بن المبارك تبقى إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة وتكون معه لا احنا مع النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لن نتنازل اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة نجوت بكلمة علمنيها ابن المبارك قلت وما تلك الكلمة قال كان يقول يا رب عفوك عفوك عفوك عفوك تلاقي كل الصالحين بيبقى عنده لازمة كل واحد كده بيبقى ايه ليه لازمة معينة ليه دعوة كده عفوك عفوك يقول لك كل ما كنت تقعد مع ابن المبارك تلاقيه قاعد على طول يا رب عفوك عفوك يا رب عفوك عفوك يا رب عفوك عفوك فبيقول خدتها منه من كتر ما شفته قاعد بيقول يا رب عفوك عفوك يا رب عفوك عفوك فلما عرضت على الله عز وجل غفر لي بكلمة علمنيها ابن المبارك يا رب عفوك عفوك فعفى عني قالوا ورأيت بشر بن الحارث بشر بقى وما أدراك من بشر بشر بن الحارث الذي كان قمة الزهد في زمنه حتى أن الإمام أحمد سئل في مسألة قال يسأل عنها أهل الورع بشر بن الحارث فبشر كان شديد الزهد والورع فالشاهد قال رأيت بشر بن الحارث في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي وأباح لي نصف الجنة نص الجنة أي حتة يعجبك فيها اقعد نص الجنة وأباح لي نصف الجنة قال وقال لي يا بشر لو سجدت على الجمر ما أديت شكر ما جعلت لك في قلوب عبادي قال له أنت كنت وارع وزاهد واوا وكافأتك بها بحب الناس لك وحب الصالحين لك ولو سجدت على جمر ما وفيت شكر هذه النعمة ما جعلت لك في قلوب عبادي وقال ابن خزيمة ابن خزيمة صاحب الصحيح صاحب صحيح ابن خزيمة قال لما مات الإمام أحمد بن حنبل اغتممت غما شديدا فبت من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته ماشي في الجنة الإمام أحمد ماشي في الجنة مشية ملوك وهو يتبختر في الجنة فقلت له يا أبا عبد الله أي مشية هذه أنت ما كنتش بتمشي كده ده أنت كنت متواضع و- وكذا دي مشية ما كنتش بتعملها قال هذه مشية الخدام في دار السلام الله أكبر هذه مشية الخدام في دار السلام في الجنة فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي غير مخلوق عارفين فتنة الإمام أحمد منحنة الإمام أحمد لما الدنيا كلها المعتذرة بقوا يخلوا كل عالم ينطق يقول يا إما السيف على طول القرآن إيه يا عم مخلوق واللي ما يقولش كده يتقتل إلا الإمام أحمد الذي ثبت في المحنة وضيب بها ومما ذكر في ذلك ورجعوا البداية والنهاية للإمام ابن كثير وهو بيتكلم على محنة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد ورجعوا كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي اقرأ كده تاريخ المحنة فيذكر فيها مما أكرم الله به الإمام أحمد أنه لما ضرب حل سرواله هو لابس بنطلون بس وبالتالي الشق الأعلى مكشوف وبيضربوه فلما حل السروال ستكشف عورته فقال اللهم استر أحمد بن حنبل فثبت السروال ولم يقع فزاد الناس فيه يقينا انت مش عايز الإمام أحمد هتيجي تقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده قالوا لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة لكن النفس تطلب الكرامة والله يريد الاستقامة والأعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة يبقى احنا ايه يعني المعاني دي هم ليه هؤلاء عباد الله الصالحين يؤيدهم بذلك بالرؤية الصالحة بالأعمال التي ليست على عادة الناس المهم قال له هذا بقولك القرآن كلامي غير مخلوق ثم قال يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفيان الثوري كنت تدعو بها في دار الدنيا قول اللي انت كنت بتقوله واللي انت كنت واخده من سفيان الثوري هم صحبة واحدة سفيان الثوري عشان الأسامي دي وابن المبارك والإمام أحمد وبشر بن الحارث المهم قال له قول اللي انت كنت بتقوله نقلا عن سفيان قال قلت يا رب كل شيء بقدرتك فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء لا انقش اكتب يا ابني الكلمتين دول طلع الموبايل اعمل اي حاجة يا رب يا رب يا رب كل شيء يا رب كل شيء بقدرتك فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء جاب من الآخر لا تسألني عن شيء يعني من الذنوب والآفات والعيوب والمعاصي لا تسألني عن شيء يا رب أدخلني الجنة بغير حساب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب قال فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء آخر حاجة يتغفر لي كل حاجة ولا أسأل عن هذه الأمور وأدخل الجنة بغير حساب نقول تاني يا رب كل شيء بقدرتك فبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء فقال يا أحمد هذه الجنة فقم فادخل إليها فدخلت فإذا أنا بسفيان الثوري هو اللي مغششه إياه فإذا هو بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين قال فقلت ما فعل عبد الله الوراق البقية بقى وفلان عمل ايه وفلان فما فعل عبد الوهاب الوراق قال تركته في بحر من نور في زلالة من نور يزور ربه الملك الغفور فقلت فما فعل بش لسه قايل لكم بشر الحافي اهو بشر بن الحارث قال بخ بخ يا انت هتقول لي على بش قال ما فعل بش قال بخ بخ ومن مثل بش تركته بين يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل جل جلاله مقبل عليه يقول كل يا من لم يكن يأكل اشرب يا من لم يكن يشرب وانعم يا من لم يتنعم مش انت كنت صوام وكنت زاهد وكنت كده في الدنيا كل يا من لم يكن يأكل واشرب يا من لم يكن يشرب وانعم يا من لم يكن ينعم أو كما قال نحب الصالحين ولسنا منهم ولعل حبنا إياهم يورثنا شفاعة أيضا خبر آخر عن بعض الصالحين قال رأيت سري السقطي في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أباحني النظر إلى وجهه فقلت فما فعل أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر قال شغل بأكل الثمار في الجنة ورؤيا منصور بن عمار بعد موته فقيل له يا منصور ما فعل بك ربك قال غفر لي وقال لي اسمع عشان احنا كده خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة صح كده خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة فقال غفر لي وقال يا منصور قد غفرت لك على تخليط منك كثير انت كنت مخلط عندك ذنوب تقيلة قوي وكتيرة قوي وعندك خير كتير الاتنين على تخليط منك كثير إلا أنك كنت تحوش الناس يعني تجمع الناس إلى ذكري يبقى لما تبقى جاي درس وتبعت رسالة لأصحابك تحوش الناس إلى ذكري لما تبقى وقت أفكار الصباح والمساء وتبعت للناس لما تبقى قاعد على الفيس وتقول لهم يا جماعة وتذكرهم يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا قال له لولا ان انت كنت بتحب الخير وبتحب تجمع الناس للخير ما نجوت وقال بعضهم أيضا وكان من البكائين رأيت فيما يرى النائم شريح بن يونس فقلت ما فعل بك ربك يا أبا الحارث قال غفر لي ومع ذلك جعل قصري إلى جنب قصر محمد بن بشير بن عطاء الكندي واحد من الصالحين قال له ايه اخبارك عارف مثلا ايه الشيخ فلان الفلاني واحد من اللي كانوا بيحضروا كده راجل ايه طيب بس يعني فرق السماء من الارض فبيقول له قصر فلان جنبي فرد قال له يا أبا الحارث أنت عندنا أكبر من محمد بن بشير إيش جاب لي جاب قال لا تقل ذلك فإن الله جعل لمحمد بن بشير حظا في عمل كل مؤمن ومؤمنة لأنه كان إذا دعا الله قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والكائنين منهم والأموات هتيجي تقول لي إيه ده ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة اهو بص انا جايب لك حاجات ما فيش اسهل من كده بقى ما تجيش بعد كده تقول لي اصل الدنيا والوضع والبلد والاحوال والفتن ومش عارف ايه اجيب لك ايه تاني واحد معدي دعا بدعاء اتغفر له اجيب لك ايه تاني اهو استغفر الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الكائنين منهم والأموات لعل الله عز وجل يكتب لنا الآن بكل مؤمن ومؤمنة وخليها بقى إيه تبقى على لسانك على طول ورأى مسعود بن الحارث أخا خالد في النوم فقال له ما فعل بك ربك قال قربني وأدناني وقال لي يا مسعود طالما ما ترددت في طرقات الدنيا وأنا عنك راض يا كنت بتتعب وتياما كنت بتتحرك من هنا لهنا لهنا لهنا بالطاعة طالما ترددت في طرقات الدنيا وأنا عنك راض يا سلام لو ربنا راضي يا رب ارضى عنا يا رب يا رب ارضى عنا يا رب يا رب ارضى عنا يا رب قلت لك شعارك في الدنيا تيجي تصلي تقعد مجلس علم تدخل بيتك وانت بتعمل اي عمل قبل ما تعمله يعني ردت بينك وبين نفسك الثلاث كلمات دول ولا أربع كلمات دول بس أنت ترضى يا رب بس أنت ترضى يا رب أنت قاعد القعدة دي ليه بس ربنا يرضى أنت صليت العشاء ليه بس يرضى أنت هتدخل السرور على أهلك هتروح تجيب لهم حاجة وأنت راجع كده وتعمل مش عارف إيه عشان إيه بس هو يرضى أنت دلوقتي هتتصدق بالصدقة دي ليه يمكن يرضى بس أنت ترضى يا رب بس مش عايز حاجة غير كده وما لي حيلة إلا الرجاء بس انت ترضى يا رب وهذا خير اسمه كده خير النساج وهو من أهل الخير قال بعضهم سمعت علي بن هارون صاحب الجنيد اللي قلنا عليه قبل كده ده يحكي عن غير واحد من أصحابه من حضر موت خير النساج قال غشي عليه اسمع عن الصالحين لما بيموتوا بيحصل ايه غشي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق فنظر إلى ناحية من البيت وقال قف عافاك الله فإنما أنت عبد مأمور ما أمرت به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني فدعني أمضي لما أمرت به ثم امضي أنت لما أمرت به فدعا بماء فتوضأ للصلاة وصلى ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد فمات إيه ده بقى هو مأمور الملك الموت ان يجي يقبض روحه يقبض روحه ما فيهاش كلام بس كأنه من المبشرات ليه ان هو أعلم بها او حس بيها فقال طب بس هقوم اصلي واعمل واسوي وخلاص فرآه بعض اصحابه في المنام فقال له ما فعل الله بك قال لا تسألني عن هذا انت مالك بص ده بقى يعني كلهم قالوا غفر لي عمل لي ده قال له ايه وانت مالك لا تسألني عن هذا ولكني استرحت من دنياكم الوضرة خلصت من الدنيا واللي فيها وهذا موسى ابن مساور قال محمد ابن حيان بلغني أنه رؤي في المنام بعد موتي فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي ايه سبب المغفرة مررت يوما بامرأة تحمل جرابا ثقل عليها فحملته معها فشكر الله لي ذلك فغفر لي لا تحقرن من المعروف شيئا الأسباب المنجية من عذاب القبر عشان تاخدوا بقى منهج عملي في الحياة كيف نخطط لقبورنا قلت لازم يبقى عندك مشروع للقبر لازم يكون عندك مشروع للقبر وقلنا علشان نبقى على ذكر اللي عنده سعة انه يشتري قبر عندكم قبور خلاص ماشي بس ان انت ايه تشتري قبر وتبقى ده مكاني زي ما بتشتري للدنيا بلاش كده عندك دي اشتري كفن وحطه في دولابك هتقول لي هتغمنا بقى وهتقرفنا وهتخلينا بقى نعيش ايه الكفن اللي في الدولاب ده ما هو انت مش عايز ابدا الاخره تخش قلبك انت عايز الدنيا وبس انت عايز تبقى تتنطط في الدنيا انما دلوقتي اقول لك اشتري مش عارف اي حاجه بقى من متاع الدنيا الموجود ده تجري ده في حاجات نازله ايه ده عاملين مش عارف اوكازيون فين ولا عاملين بتاع فين sale ممتاز في ال category خطط لاخرتك اعمل ده او ايه كمان جيب الوصيه الشرعيه واقراها بقى كده وزود عليها انت حاجات الحاجات دي بتدخل الاخره في القلب تخلي الواحد حاسس ان هو بيخطط لاخرته بيخطط لقبره عشان ما تبقاش السكينه سرقاك طول الوقت كده يبقى انت عامل لها حساب والله مما اخذته عن بعض مشايخنا اللي ربونا كان كل ما يقعد او يسافر كل ما يقعد لو مت اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لو مت شيخنا خلاص بقى لنا 15 سنة هتموت هتموت هتموت خلاص بقى لكن هي تحت لسانه طول الوقت لو مت اعمله لو مت اعمله لو مت اعمله هو كده فاهمها صح إنما اللي لسه طول الأمل ده فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم انت مش عايز تسمع الكلام ده براحتك ما تسمعوش خالص حط القطن دلوقتي مالكش فيه خلاص ماشي بس هسألك سؤال بسرعة فأين تذهبون بس آخر السكة فين يعني اه انت دلوقتي اهم حاجة في حياتك ايه اللي انت مشغول بيه اليومين دول الشقة اللي انت بتجهزها عشان العروسة ها الجوازة اللي انت عايز تتجوزها الولاد اللي انت عايز تأمن لهم مستقبلهم اهم حاجة شغلة بالك دلوقتي ايه امورك الخاصة هو ده طب وبعدين وبعدين اخرتها فين هات من الاخر هات من الاخر اشتغل لملاقاة الاخر سبحانه هو الاول والاخر ايه الاسباب المنجية من عذاب القبر ابن القيم واحنا نقلنا طول المحاضرات بتاعت القبر كتير عن عدة كتب كده وانا بذكركم بيها علشان خاطر الموضوع يكبر عندكم وازود لكم النهارده كتاب كمان الكتب قلنا كتاب الروح لابن القيم وقلنا على كتاب أهوال القبور لابن رجب الحنبلي وقلنا على كتاب السفاريني في علوم الآخرة وقلنا على أيضا من الكتب المهمة بل عايز أزود لكم عليه كتاب سكب العبرات بتاع الشيخ سيد حسين العفاني سكب العبرات في الموت والبلا والسكرات ده كتاب كبير جامع للكتب السابقة أي من هذه الكتب مفيد جدا في القراءة حوالين الموضوع ده لأن طبعا فيه برضه كتب فيها كلام كتير يعني محتاج يتنخل الشاهد ابن القيم في كتاب الروح بيقول أما الأسباب أسباب المجيبة للقبر فمجمل ومفصل أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي العذاب اللي احنا قلناه خدنا 18 حاجة في درسين اللي فاتوا للأسباب اللي موجبة لعذاب القبر تعمل عكسها زي ما جينا قعدنا نقول النفاق فساعتها قلت لك اتخلص من صفات المنافقين الكذب يبقى الصدق وهكذا أما الجواب المفصل فعد معايا بقى واحد أعظم الأسباب التي تنجيك من عذاب القبر لا إله إلا الله قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي لا إله إلا الله أنا بحب أتكلم عملي طب الحمد لله لا إله إلا الله موحدين لا لا أنا عايزك من اللحظة دي تخطيطا للقبر لا يفوتك ولو فاتك تستدركه كنت بسميه ورد الالتزام ورد الصالحين اللي هو إيه بقى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في اليوم والليلة بقى يعني قلت الصبح عشرين بعد شوية كده أي حاجة المهم كلهم على بعض يطلعوا أقل حاجة مئة مرة خليك مدمنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير حضرتك راكب سيارتك تحاول تقولها كده مثلا وتعرف مثلا لو معكش عداد ولا خاتم التسبيح ده واي شيء تعدد عليه مثلا يبقى انت عارف تقريبا كده ان انت تقعد تقولها مثلا ايه 10 دقايق ربع ساعه تجيبهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير صدقني هتغير حياتك ليه؟ أصلها حرز من الشيطان وبتكتب لك بيها مئة حسنة وبتمحى عنك مئة, مئة خطيئة وكانت كعدل عشر رقاب كأنك تصدقت بأنك أعتقت عشرة ودايما أقول لك أعتق تعتق خطط للعتق من النيران بالأحاديث اللي فيها كانت كعتقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبع أشواط ربنا يمن عليكم بعمرة عاجلا غير آجل ف يقول اللي يطوف بالبيت سبع أشواط كان كعتق رقبة دايما أقول للشباب لما نبقى هناك أقول له بص بعد ما تخلصهم يعني بينك وبين نفسك بقى اعتق رقبتي أنا بقى يا رب تبقى قاعد بتطوف وانت على أمل لما تخلصهم مش هي كعتق رقبة يا رب اعتق رقبتي أنا يا رب من النار ماشي كده فعايزك تدمنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فأدمنها على لسانك عشان يبقى ده إيه أسهل طريقة للتوحيد لتجديد التوحيد في القلوب إدمان لا إله إلا الله على اللسان اثنين التقوى الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا انتوا فاهمينها في الدنيا بس انه اللي يطيع ربنا في الدنيا ربنا هيخرجه من المشاكل والبلايا هو كل المشاكل اللي هتواجهها هي دنيا بس طب ومشاكل الاخره دي تعمل فيها ايه عشان كده دايما تلاقي الاحاديث بتقول انت مش واخد بالك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربه اه هو ده اللي يشتغل لها فانا هنزل واتعب واحاول احل مشكله الراجل الفلاني ده علشان خاطر في الاخر خالص بامل ايه ان كرب يوم القيامه ربنا يمن عليا كرب القبر ربنا يمن عليا وينجيني منها فهي نفس الفكره هنا اتق الله هتقول لي ربنا يجعلنا من المتقين يعني ايه اتق الله يعني اختشي يعني يعني ما تعملش حاجه ربنا لا يرضاها يعني ايه اتق الله قال الامام احمد التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى بس كده في أثر عن سفيان النهارده سفيان الثوري يعني آخر معانا بيقول برضه واحد من رؤوف المنام قالوا له ما فعل الله بك قال غفر لي فلما دخلت الجنة نثر لي من نثارها عروس عارف العروسة لما ترمي عليها ورد فيقول أول ما دخلت كده لقيت إيه نثر لي من نثارها وسمعت صوتا يقول سفيان بن سعيد هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك قال إيه يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا هو ده المخطط أنا بسألك هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك كنت ميت ورحت أي مصلي كنت ميت ومفيش في ريقك يعني قطرة ماء ورحت مكمل صيام كنت خلاص نفسك تنازعك لمعصية معينة وقلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فآثرت الله على هواك ولا العكس مستمر والثورة مستمرة ثورة الشيطان علينا يعني مستمرة يبقى أنت المطلوب التقوى ترك ما تهوى لما تخشى أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هو ده العبد التقي ألا يراك الله حيث نهاك وأن يجدك حيث أمرك وأن يجدك حيث أمرك التقوى ترك ما تهوى لما تخشى ده كلام الإمام أحمد كلام طلق بن حبيب قال أن تكون على طاعة الله على نور من الله عندك علم وعندك عمل وعندك ورد طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله بس انت ترضى يا رب وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله لا لا والله مهما يكون مش حق ربنا عليا كده لا يكن الله أهون الناظرين إلينا هو ده هو ده التعظيم الله أعلى وأجل وأنا بني آدم ولحم ودم ونفسي تنازعني فألهمها فجورها وتقواها بس لما يدخل المعنى ده القلب لا والله لا والله ولو قطعت أو حرقت ما عملش كده أبدا مش عشان أنا ما فيش النزوع لده بس عشان ربنا يرضى هي دي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي عشان كده العلماء بيقولوا ليه القرآن قال همت به وهم بها معنا احنا بنقول في الآخر خالص انه ما همش وانه دفعها طب يقول ليه هم يبقى هم يبقى كان عايز ما هو لولا أن رأى برهان ربه طب يقول ليه هم يقول ليه ولقد همت به فدفعها كده نبقى فاهمين يقول لي عارف ليه عشان يقول لك يوسف رجل في كامل الرجولة وامرأة العزيز في أشد الفتنة هو عبد وغريب وهي اللي دعته وغلقت الأبواب وكل نوازع المعصية قدامه وقالت له هيت لك فكده حط بقى نفسك واحد يكون بكل الملابسات دي وهو رجل في كامل الرجولة يعني كبني آدم يهم لكن عنده شيء مختلف عنده شيء مختلف هو اللي خلاه يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي هي دي التقوى هي دي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هي دي التقوى ثلاثة لزوم الطاعة زي ما قلنا كده أن يكون لك إثم عند الله بطاعة من الطاعات بصالح من الصالحات قلنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن حبان وذكرته لكم قبل ذلك الدرس قبل الماضي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عنده رأسه وكان الصيام عنده يمينه وكانت الزكاة عند يساره هذه أركان الإسلام الثلاثة الكبرى بعد شهادتين طبعا صلاة وصيام وزكاة وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه محوطينه دول أفضل بودي جاردات بالنسبة لك في القبر مش هتلاقي حاجة أحسن من كده هم دول واقفين مفيش حاجة تهاوب ناحيتك فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل فيؤتى من قبل يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى من قبل يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخير والصلة والصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل وفي السير في قصة إسلام سلمان الفارسي تعرفين سلمان كان نصرانية وكان خادم من خدام الكنيسة فكان قاعد جنب راهب بيحكي بيقول أن راهبا قال لي زعم أن عيسى عليه السلام قال طول القنوت أمان على الصراط وطول السجود أمان من عذاب القبر هذه من الإسرائيليات التي لها ما يرشحها واحنا لسه قايلين الحديث اهو من حديث ان الصلاة بتأتي بتدفع عنه فبيقول ان عيسى عليه السلام كان يقول طول السجود امان من عذاب القبر طول السجود واحنا عندنا في السنة ان طول السجود امان لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السجود وطول السجود من المقربات لان الله عز وجل قال كلا لا تطعه واسجد واقترب طيب رقم اربعة الاستقامة يبقى الفاتت فعل الخير صلاة وصيام وزكاة وكذا رقم أربعة أن تفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت المطلوب إيه ألا تزوغ زوغان الثعالب زي ما سيدنا عمر فسر يعني إيه استقامة ألا تروغ روغان الثعالب مش بين الناس قديس وفي الخلوات إبليس احنا بني أدمين وحنخطئ وحنغلط وحيحدث مننا أشياء بس هو القانون بيقول قانون النبوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر يبقى إيه آه هغلط بس بلحق نفسي عايز أوصل لمرحلة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه بقى هي دي لما رجلي بتغرس في الوحل مش بقول عكت ووحلت ومفيش فايدة واسيب نفسي فالوحل يشملني إنما لما الرجل جت أنت تقدر تقوم وتغسل حذائك خلصت إنما لو ما الموضوع هيوحل أكتر أنت اللي ضيعت نفسك فالحق على طول فاتك خير قوم استغفر واستدرك أمرك والنهاردة نعمل كذا آه فاتته صلاة العشاء في الجماعة فأقسم بالله يقوم هذه الليلة آه النهاردة حصل كذا كذا والله لا نكون متصدق دلوقتي باللي في جيبي أنا لو كنت تصدقت هطلع 10 جنيه أدي 100 جنيه عشان خاطر إيه ألحق قبل فوات الأوان اه النهارده ما قلتش الاذكار كده لا لا لا بس بقى نص ساعه كده مش عايز حد يكلمني خالص اروح كده ايه اقعد شويه واقعد اجيب الاذكار اللي فاتتني بقالي فتره ما مسكتش مصحف اه اروح انا جاي قاعد من العصر للمغرب من المغرب للعشاء ماسك المصحف وابتدي اشتغل استدرك امري عشان ابقى مستقيم ولا ازوغ ولا اروغ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الديار الثلاثه لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامه خمسه الجهاد من اسباب النجاه من عذاب القبور الرباط في سبيل الله الكلام ده يتقال لحرس الحدود الكلام ده يتقال للناس اللي شغالة في الجيش أو ليها ناس في الجيش ويكون فاهم الرسالة اللي هو بيقوم بيها الكلام ده يتقال لكل واحد ينبغي أن يحدث نفسه بذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لأنه فكرة الجهاد هي فكرة أن أنا نفس المعنى بس أنت ترضى يا رب نفسي رخيصة مش مشكلة نفسي مش مشكلة فلوسي مش مشكلة البيت هيحصل فيه ايه إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه جميعا فقعد له في باب الجهاد فقال ترمى للزوجة ويتم الولد آه مراتك دي هتترمل وتتجوز واحد بعديك ترضى؟ لا لا وكمان ما هو كده لو اتجوزت بعديك المرأة لآخر بص الشيطان ما هو فقيه ها؟ يشتغل لك المرأة لآخر أزواجها يعني كمان مش هتبقى معاك في الجنة لا خلاص هخليني جنبيها بقى بقى, بقى جت من عند ربنا انما مش بايديا ها والعيال العيال يا عيني يا كبد عليهم هيعيشوا فين دول هيحصل لهم ايه وبعدين مش هتقول لهم حاجه والزمن صعب ولا كذا وهيتيتموا ولما بقى هيبقى جوز ام بقى اللي هيربيهم دول ولا هيبقى ايه يا عيني صدق كلامه صح بس كده قعد لابن ادم على اطرقه جميعا فقال ترمى للزوجه ويؤتم الولد قال لك لا نجيب من قصرها احسن خلينا يا عم ما احنا بنجاهد هنا برضو احنا عندنا جهاد كتير هنا فهنا ينبغي ان تستعيذ بالله عز وجل من نزغات الشياطين ومن همزات الشيطان اللهم اني اعوذ بك من همزه ونفخه ونفسه وينبغي ان تعرف فضل هذا في الاسلام بفقه وحكمه وببيان احنا مش عايزين دايما العاطفه بس اللي تحركني عاطفة وعقل والاثنين معا يبقى تمام يبقى دي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء وضع الشيء في نصابه أصلا اللي بخاف منه إيه أخاف من واحد من الأول خالص لا لا لا, لا جهاد إيه وبتاع إيه يا عم فلس. اللي هو اللي لسه كنت بقوله اللي إيه بتاع الشيطان ده وعكسه يا عم نخلص بقى هي رصاصة ونخلص يلا بقى تطلع بقى يطلع بشار يطلع مش بشار يطلع أي حد أي حاجة أهي يلا بقى فتعمل إيه بقى قلت لك ايه اعمل ايه بقى لو جات لك عاهه مستديمه ها وعاش بيها هو طالع عليه انه يستشهد معلش اللي طلع ده بلاش انت اللي طلع ده فقري جات له جات له في رجليه وما ظبطتش بقى وعاش يعمل ايه ده بقى ما هو انا عايز افهمك ايه انه الموضوع مش سهل كده الفكره الشهاده دي مش كده كلنا فاهمين انه عارف حديث عكاشه بن محصن لما النبي قال ايه سبعين ألف هيدخلوا الجنة بغير حساب فراح واحد قايم قال له ادعوا الله أن أكون منهم قال أنت منهم شفت ده خدها آه, آه طب وأنا كمان سبقك بها عكاشة فشفت بقى هي العملية كده لا العملية مش كده هو عكاشة عشان يوصل لها دي عشان النبي يدعي له طب والتاني ما دخلش معالي هي كده عكاشة عامل لها شغل عامل لها شغل فلما قال له ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم احنا فاهمينها كده برضه هتيجي كده هي ملهاش حل إلا هتيجي كده وخلاص بقى لا هي مش هتيجي كده هي عايزة شغل عايزة شغل بمعنى الكلمة عايزة إعداد ربنا في الواجب ده تحديدا قال وأعدوا فأنت لازم تبقى عندك عدة إيمانية النبي قال إيه في شأن الوقاية والنجاة من عذاب القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه من مات مرابطا في سبيل الله على ثغر من ثغور المسلمين أجر الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الوقاية من الفتان هيجي لنا حديث آخر يوضحها أكتر بس خلونا نقول الحديث اللي فيها حديث صحيح مسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان ولفظ آخر أوضح بقى في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي فتنة القبر أهي ونما له عمله إلى يوم القيامة عارف يعني نما له عمله يوم القيامة يعني حضرتك اليوم بتاعك ايه الحسنات اللي انت كنت بتاخدها خمس صلوات وكنت بتصلي شويه نوافل واقرا شويه قران وكنت كذا وكنت بعمل خير في كذا يعني كنت في الاخر يعني بتاخد لك كام حسنه في اليوم يعني بالاعمال اللي انت بتعملها آه يعني 10000 مثلا كويس يتكتب لك عملك الى يوم القيامه كده كل يوم من ساعة ما مات إلى يوم القيامة يكتب له أهو ونما له عمله إلى يوم القيامة أهي وأجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأوضح كذلك حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله كل اللي يموت قفل خلاص صحيفة الأعمال قفلنا على كده إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر يا رب ارزقنا الشهادة يا رب يا رب ارزقنا الشهادة يا رب اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة اللهم توفنا شهداء بررة اللهم توفنا شهداء بررة اللهم توفنا شهداء بررة اللهم توفنا شهداء بررة اللهم توفنا شهداء بررة هذا الرباط ده كده بمجرد الرباط احنا لسه ما اتكلمش في الشهادة ده احنا كده في الرباط ان هو بس كونوا حرس كونوا وقف المشهد ده يوم بس ال 24 ساعة هناك خير من قيام وصيام شهر ولو مات وهو مرابط يبقى يحصل له كذا طب الشهيد بقى من مات شهيدا دي رقم ستة أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه أول قطرات تخرج من جسده غفر له ما تقدم من ذنبه اتغفر له ويرى مقعده من الجنة عشان كده بيبتسم بعضهم يعني تلاقي أثر شايف, شايف الجنة ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان دي شكلها ايه دي بقى شوفها بقى يوم القيامة دي هتبقى ايه حلة الإيمان دي بقى أربعة يزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ده انت غلبان قوي يا اللي شغال في الحور الطين اتنين وسبعين يا ابني ده الحور العين تبص بس كده بصة لو نظرت نظرة لو اطلعت على أهل الأرض لملأت الأرض نورا وضوءا يا نهار أبيض بص بس عايز ايه يا عم صلي ده احنا تعبانين قوي ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار خمسة من عذاب القبر ويأمن ستة من الفزع الأكبر سبعة ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها سبع حاجات اهو زادوا بقى حاجة كده special case يعني حاجة كده للشهيد خاصة ايه بقى ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته يا عم بقى طلع اي حد من عيالك ولا اي حد خلينا نخلص الموضوع ده هنقعد بقى في فتنه القبر وعذاب القبر وعذاب في النار هو واحد يخلص لنا الليله دي ضحوا بحد من العيله شوفوا اي حد وخلينا نخلص يشفع في السبعين كلهم ويشفع في سبعين انسانا من اهل بيته سبعه من اسباب النجاه الشهادات بقى الدنيوية اللي فاتت دي الشهادة بمعناها ايه انه يموت في ساحات القتال في الجهاد في سبيل الله مخلصا لانه ممكن يكون ما هي ده الخطر ربنا قال للصحابة ها الصحابة والنبي بين أظهرهم قال لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فما تحسبش انها سهلة كده يعني عشان توصل لها عايزة شغل مع ربنا ففي بقى شهادة في الدنيا أخرى منها ايه الموت بداء البطن زي ايه زي الاستسقاء عارفين مرض الاستسقاء ونحوه الذي يشتكي من بطنه أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي فمات ببطنه كان عنده مرض معوي بقى ولا كذا ومات بذلك فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته الاثنين دول من الصحابة فقال أحدهما للآخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره إن مات على الإسلام ومات على حال طيب وكان السبب مرض من الأمراض الباطنية دي فإنه يأمن عذاب القبر ويلحق بالشهيد الذي لا يعذب في قبره كل أنواع الشهادة أو من له أجر الشهيد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعدوا بقى قال ما تعدون الشهيد فيكم مين الشهيد قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل لو كل اللي هيموتوا في الحرب بس هم دول الشهداء يبقوا قليلين قوي امال مين بقى فقالوا له فمن هم يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد عرفناها ومن مات في سبيل الله فهو شهيد حلو بقى من مات في سبيل الله انت خارج لعمل خير في سبيل الله انت خارج تطلب العلم انت خارج تحضر درس انت خارج تعمل خير خرج في سبيل الله فمن مات وهو في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن قلنا من شوية داء البطن فهو شهيد وقال صلى الله عليه وسلم من فصل قتل في سبيل الله أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة إيه رأيك بقى ممكن يموت على فراشه بس هو هو كان فين نيته فين عمله فين في سبيل الله أهو تاني من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة حديث رواه أبو داود والحاكم وهو في صحيح الجامع وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله دخل عليك واحد من البلطجية وأراد أن يستولي على مالك فقتلك فهو شهيد من قتل دون دمه قاعد بيحامي وبيحاول ان هو دفاع عن النفس ده فقتل فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد الحديث اللي فات ده رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي إن بخرجهم علشان خاطر الأحاديث دي لازم نبقى عارفينها لأن مصطلح الشهيد ده مستخدم بإفراط شويتين ثلاثة أربعة احنا قلنا قبل كده النبي قال كده لكن احنا نسمي حد شهيد مش بتاعتي أنا أقول أحسبه أقول إيه؟ آه معرفش أحسبه والله حسيبه النبي قال كذا كذا كذا كذا لحسن هي مستخدمة كل حد يلا كل اللي بيموت بقى شهيد تروح أي حتة بتبقى المهم تموت فتبقى شهيد ما تخافش من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة حديث رواه النسائي من قتل دون مظلمته فهو شهيد رواه النسائي والضياء في المختار وصححه الألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم صححه ووافقه الذهبي والأخوات يسمعوا الحديث ده عشان فيه حتة مهمة ليهم قال الشهداء سبعة المطعون اللي اتخد طعنة بشلب بخنجر هو ده المطعون لا اقول لكم حاجة بس كده من باب ال- نفك شوية في الموضوع امبارح رحت ودوني مدرسة في المنوفية مدرسة ايه ثانوي تجاري يا نهار ابيض دخلت ومشتركة قعدوني في المكتب مثلا نص ساعة عشان يلموا العيال بس وفي الآخر خلاص قال لك دول صفوة الشباب جايبين لك الصفوة الصفوة دول أول ما دخلت صفروا لي بقى أوه شيخنا كده قعدت متماسك وقاعد بعمل ايه بحاول بقى ان انا امسك الموضوع شويتين ثلاثه والحمد لله ربنا فتح عليا ومن عليا ساعتين ونص طبعا انا في ذهول الاسئله اللي جايه لي ده 15 سنه قالوا لي احنا جايبين لك سنه اولى بس ده سنه اولى 15 سنه جواز عرفي ومخدرات وبتاع كله كله يا حاج مفيش مش سايبين المهم خلصت من هنا جيت اركب قالوا لي استنى منو عايزك طلعت المنو منو واخد بشله قال لي شيخنا واحد كنت قاعد فطلع لي مطوه قلت له انت برضه يطلع لك انت مطوه قلت له ازاي يعمل كده قال لي رحت واخد حجر رحت مديله ظبطته بعدين دلوقتي يا شيخنا عاملين لي مشاكل قلت له ليه يعملوا لك انت انت يعملوا لك مشاكل فقال لي فانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي آه، عملوا محضر وبتاع والنظام كده قلت له فرج الله كربك يا منه ورحت واخده بس والله العظيم انا طلعت ب- بفايده يعني الشباب دي محتاجه حضن شباب غلبان فعلا لانه تسمع بقى واحد بعت لي سؤال منهم عشان تفهم لو الام زانيه وتقسو على اولادها كيف التعامل معها بيوت خربانه وتعليم خربان ووضع أسوأ من كده مفيش وأهاليهم راميينهم علشان خاطر آه، جاب مجموعة سيء في إعدادي فخلاص الحياة وبعد كده تيجي تقول لي أصل في ناس بتعمل مش عارف إيه وتسوي إيه عايزين حضن عايزين حد يحتويهم المطعون شهيد المطعون اللي هو إيه قالوا طاعون والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق اللي يموت بالايه في حريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد اللي جايه بقى للاخوات والتي تموت بجمع شهيده يعني ايه بجمع تموت وفي بطنها ولد تموت وهي بتولد او تموت وهي حامل و التي تموت بجمع شهيد ثمانية الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والترمذي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر تسعة خدوا بقى برنامج عملي أنا عايز النهاردة ده ناخد عليه العهد والميثاق على ما هو مستطاع ونسأل الله عز وجل أن ربنا يمن علينا بالحول والقوة الجاية دي أسهل حاجة بقى بس دي تخطيط للقبر قراءة سورة الملك كل ليلة سورة الملك 30 آية يبقى طالما كده يبقى تتحفظ فضلها بقى روى ابن مردويه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3643 سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر أدي حديث الحديث الثاني رواه الترمذي صحيح الألباني في صحيح الجامع برقم 2087 قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وعند الطبراني بسند حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3644 سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت أي دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك ابن القيم قال فهي تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن ينجيه أيضا من عذاب النار إذا كانت في جوفه وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر وقالوا كان النبي لا ينام حتى يقرأها فقد أخرج الترمذي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورتين الملك إيه بقى استجدى نعم ألف لام ميم تنزيل الكتاب هذه من السنن المهجورة خلينا نبتدي بالملك ونشوف موضوع السجدة بقى المرة الجاية خلينا نبتدي بالملك الأول ماشي كان لا ينام عايزين نحيي السنة شوية قبل النوم بقى زي ما انت عايز النوم بتاعك بقى قبليه بساعة قبليه بن- زي ما يجي يعني كل ليلة تصلي بيها تصلي ركعتين وتبقى حافظهم فتروح واخد الأولى السجدة والثانية الملك أديك صليت بنحو ربعين كويسي لو مشيت على كده يبقى عملنا حاجة منها قيام ليل ومنها قراية ما أنا عارفكم أصل أنا- أنا فاهم شغلكم إزاي كله في بعضه لازم يبقى كوكتيل عشان نخلص رقم عشرة قلنا التوبة الصادقة عند النوم التوبة الصادقة عند النوم ابن القيم بيقول ومن أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة ساعة مش يعني 60 دقيقة طبعا ساعة يعني شوية وقت كده يحاسب نفسه فيها على ما خسره أو ربحه في هذا اليوم ثم يجدد له توبة خلي آخر حاجات وانت قبل ما تنام وانت خلاص هتنام كده يا رب اغفر لي يا رب تب علينا ونام بعد ما تقول الأفكار النوم اهي سورة الملك وتروح يا رب اغفر لي وايه تب عليا ونام فينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعود إلى الذنب ومن أجمل ما يختم به العبد تلك الساعة سيد الاستغفار أليس من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة أليس من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة حديث البخاري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تطلع مرة بيقين تخلص لك الموضوع كله رقم 11 الدعاء فهو من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة لا سيما إذا دعا الله عز وجل باسمه الأعظم دعا رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا دعا الله باسمه العظيم أو الأعظم في رواية الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فلو دعوت وقدمت بهذه ديباجة وهذا الكلمات وقلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر استجيب لك إن شاء الله يكون كذلك ادعوا الله وأنتم موقنون نقول تاني ونختم بذلك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا إلا أجبت دعاءنا إلا رضيت عنا يا رب لا تفض جمعنا إلا وقد رضيت عنا أجمعين إلا وقد أحببتنا أجمعين إلا وقد تبت علينا أجمعين فقراؤك ببابك فأغنهم مساكينك ببابك فارحمهم محبوك ببابك فأحبهم راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أصلح لنا شأننا كله يا رب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل فاللهم يا ربنا ورب كل شيء احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ورد عنا ظلم الظالمين ورد عنا سحر الساحرين ورد عنا حسد الحاسدين ورد عنا أذى كل ذي أذى يا منان من علينا بالإيمان يا منان من علينا بالإيمان يا منان من علينا بالإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب كرهنا يا رب في كل ذنب قاطع بيننا وبينك يا رب يا رب كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب نقنا من ذنوبنا ومن خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد يا رب اجمع شملنا ألف بين قلوب المسلمين يا رب ألف بين قلوبنا يا رب يا رب ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا واصرف عنا همذات الشياطين واصرف عنا نزغات الشياطين واصرف عنا وساوس الشياطين يا رب اجعلنا من المتحابين فيك من المتواصلين فيك من المتزاورين فيك فتجب لنا محبتك يا ودود اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار ورخاء اللهم اجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أيد بنصرك كل مقاتل ومجاهد في سبيلك اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم يا ربنا يا رزاق يا كريم يا جواد يا أكرم يا محسن أطعم كل جائع أطعم كل جائع واسق كل عطشان اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم سبحانك علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم